الإيمان إذا نزل في القلب طرد طرد الأخلاق السيئة والأخلاق السيئة إذا نزلت في القلب طردت الإيمان تماما علشان كده بقول لكم خدوا بالكم دايما أخلاقكم الطيبة كل ما كانت كويسة مع الناس بتكون نتيجة إن الإيمان بيرتفع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي أسأل الله سبحانه وتعالى الذي يجمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بعد من أعظم الأمور اللي بها الإنسان بالفعل بيبني الإيمان جوه قلبه هو حسن خلقه وتعامله مع الناس حديث كتيرة جدا جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الإيمان وبين الأعمال الطيبة أو الأخلاق الطيبة وضح النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن إيمان الإنسان لا يبنى إلا بقدر ما يتمسك هذا الإنسان بحسن الخلق حديث من الأحاديث اللي فرقت معايا كتير جدا في حياتي وأثرت فيها فعلا كتير وبحاول دايما أغرسها في قلوب أولادي الإيمان مش صلاة وصوم وبس الإيمان الحقيقي بعد صلاتك وصيامك أخلاقك الطيبة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث أفضل الإيمان الصبر والسماحة الإيمان كله بشعبه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أفضلها على الإطلاق بعد التوحيد الصبر والسماحة والاثنين أخلاق على فكرة سبحان الله صبرك وسماحتك مع الناس تعاملك مع الناس بسماحة عفوك وصفحك لينك مع الناس النبي يقول إن ده أفضل الإيمان النبي في يوم من الأيام بيتسأل يا رسول الله أي الإسلام خير أي الإيمان خير فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف النبي يقول إن أفضل شعب الإيمان أخلاقك الطيبة مع الناس عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث عجيب قوي فعلا الإنسان منا إذا واقف معاه هيعرف قد إيه ضيع كتير جدا جدا من إيمانياته بسبب أخلاقه اللي كانت في يوم من الأيام مش مظبطة شوية النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوه يا رسول الله أي الناس أكمل إيمانا مين الناس بالفعل اللي هم أكمل إيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا أحاسنهم أخلاقا فعلا لا يكمل الإنسان لا يكمل إيمان الإنسان في قلبه إلا مع الخلق الجميل اللي الإنسان بيبقى ماشي بيه بره بوالديه صلة الأرحام إحسانه للجوار إن بالفعل لو حب حد هو بيحبه لله سبحانه وتعالى شوف سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله أخلاق طيبة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الإيمان إن حسن العهد من الإيمان إن أنا لو في يوم من الأيام عهدتك وأحسنت في العهد ده ده إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان هي الأخلاق اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيأكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا عن الحياء يقول والحياء شعبة من الإيمان يا الله يعني لو في يوم من الأيام ماشي بعربيتي وحد كسر عليا وعمل معايا مشكلة وأنا صبرت وقلت له روح يا عم أنا سامحتك ده إيمان ده دي من أعظم شعب الإيمان عند ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله وعلى نقيض كل ما كانت الإنسان أخلاقه سيئة لا يمكن أبدا يكون في إيمان في قلبه شوف الحديث ده اللي النبي بيوضح لنا فيه قد ايه الايمان اذا وجد في قلب وخرجت الاخلاق السيئه والاخلاق السيئه لو دخلت في قلب خرج الايمان قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لا يجتمعان في قلب امرئ مسلم ابدا الحسد والايمان لا يمكن ابدا الحسد كخلق سيء ان انا احسد الناس ويبقى قلبي مليان حقد وغل وبغضاء وكراهيه تجاه الناس لا يمكن ابدا الاخلاق السيئه دي تنزل القلب ويفضل الايمان زي ما هو حتما لابد الايمان يخرج شوف الناس اللي دايما والعياذ بالله عندها الخلق السيء ده غيبه الناس وتتبع عورات الناس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان الاخلاق دي لما بتنزل في قلب بتضرب الايمان قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه الايمان كان على اللسان بس انما حقيقه الايمان لسه ما نزلش القلب لا تغتابوا المؤمنين ولا تتتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحاه الله في قعر بيته شفتوا العلاقة بين الأخلاق وبين الإيمان الأخلاق لما بتنزل في قلب إنسان إذا كانت طيبة بتزود الإيمان وبترفعه جدا علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وإن الرجل المسدد المؤمن المسدد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم حسن الخلق اللي نزل في القلب ما شاء الله رفع, رفع درجته جدا عند ربنا سبحانه وتعالى وعلى النقيض كل ما الإنسان بيحط في قلبه أخلاق سيئة أو بيتعامل بجسده بأخلاق سيئة بتكون نتيجة إن الإيمان بيخرج تماما بص مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه أبو داود في السنن إن العبد إذا زنى ده خلق من أسوأ الأخلاق اللي ممكن في يوم من الأيام حد يقع فيها إن العبد إذا زنى خرج منه الإيمان الإيمان يخرج من قلبه حتى كان فوق رأسه كالظلة فإذا تاب ونزع وترك الأمر ده وتمسك بالعفة والعفاف عاد إليه إيمانه ما أنا بقول لك هو في علاقة قوية جدا ما بين الأخلاق وما بين الإيمان عارفين بالظبط أضرب لكم مثال لما يكون الأوضة اللي احنا قاعدين فيها أو الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه ده مليان دبان فأنا جبت بخاخة كده وبدأت أرش بيرسول كده وفتحت الشبابيك كانت النتيجة ان كل الحشرات اللي كانت موجودة خرجت نفس الكلام الإيمان إذا نزل في القلب طرد, طرد الأخلاق السيئة والأخلاق السيئة إذا نزلت في القلب طردت الإيمان تماما علشان كده بقول لكم خدوا بالكم دايما أخلاقكم الطيبة كل ما كانت كويسة مع الناس بتكون نتيجة ان الإيمان بيرتفع جدا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثلا لا يصل العبد أن يذوق حلاوة الإيمان حتى يترك الكذب في المزاحة لما يجي يهزر مع الناس ويضحك معاهم ما بيكذبش ساعتها يدوق حلاوة الإيمان انتوا ملاحظين الاحاديث ماشيه ازاي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عبد الله بن مسعود بيساله بيقول له يا رسول الله اي الايمان خير ايه افضل درجه من درجات الايمان اي الايمان افضل الاعمال عند الله اخبرني بعمل يعني اصعب به عند الله سبحانه وتعالى فالنبي قال له صلى الله عليه وسلم الصلاه على وقتها قلت ثم اي قال ثم بر الوالدين برك لوالديك يوصلك لاعلى درجه من درجات الايمان تعال شوف ثم قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية الطبراني أيضا من حديث ابن مسعود قال ثم ليسلم الناس من لسانك سبحان الله أخلاق الإنسان بتخلي دايما قلب الإنسان مليان أخلاق نزلت ما شاء الله جابت إيمان الأخلاق السيئة إذا نزلت طردت الإيمان من القلب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا في حديث جميل جدا بيقول لنا صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق الإيمان بيزيد بالشعب البسيطة دي إن في يوم من الأيام حاجة ممكن تأذي الناس أنا شلتها بأخلاق ما هو ما حدش يعمل كده إلا صاحب الأخلاق العالية ثم قال صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان أعجب حاجة ممكن أوصلها لكم عشان أأكد ليكم علاقة الأخلاق بالإيمان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الإيمان والحياء قرنا جميعا الإيمان والحياء الاثنين مربوطين مع بعض الحياء خلق من أخلاقنا إذا الاثنين ارتبطوا طول هم مرتبطين ببعض كده لأن هم موجودين الحياء والإيمان قال صلى الله عليه وسلم فإذا رفع أحدهما رفع الآخر إذا واحد بقى شال الحياء من قلبه وبدأ والعياذ بالله يعمل معاصي والكلام ده ويتجرأ على الله تكون النتيجة إن الإيمان كمان بيزول من القلب سبحان الله القاعدة بتقول إن الأخلاق الطيبة إذا نزلت جابت إيمان وزودت إيمان الأخلاق الطيبة بتعلي جدا الإنسان في مراتب الإيمان وإذا الإنسان في يوم من الأيام كانت أخلاقه سيئة وبعيد تماما كانت النتيجة أنه سبحان الله بيبتعد تماما تماما تماما الإيمان عنه عشان كده كان النبي دايما بيحذر ويقول لنا الجنة اللي عايز يخشها يكون إنسان حسن الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أخبركم بما تحرم عليه النار أو يحرم على النار قلنا بلى يا رسول الله قال كل هين لين سهل الإنسان اللي عنده الأخلاق دي يحرمه الله سبحانه وتعالى على النار سبحان الله ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق النبي لأنه يعلم أن في علاقة قوية ما بين الأخلاق وما بين الإيمان كان دايما بيأمر كل أصحابه وبيوصيهم بحلاوة بحسن الأخلاق وحلاوة هذا الخلق اللي الإنسان يكون متمسك به يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا أقرب الناس من النبي يوم القيامة درجات الجنة على حسب إيمان الإنسان واعلى درجه في الجنه على حسب قوه الايمان ان ايمانه عالي جدا النبي بيقول ان اللي هيصل للدرجه دي هو واحد كان حسن الخلق قوي مع الناس هي دي النقطه اللي لازم نفهمها كويس جدا كل ما كان الانسان منا حسن الخلق كل ما اثر ذلك في ايمانه كل ما يكون الانسان منا صادق بار بوالديه وصال للارحام حسن الجوار بيحب الناس في الله كل ما كان الانسان صادق وامين صدقوني والله يطلع فوق قوي في اعلى درجات الجنه التاجر الصادق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعايز اختم معاكم بالحديث ده ان ممكن في يوم من الايام انسان يبني بناء الايمان العظيم جدا بنى إيمان بناء عظيم من الايمان ممكن يزول في لحظه بسبب سوء خلقه حد من الصحابه جه للنبي صلى الله عليه وسلم بيساله بيقول له يا رسول الله مع من انا إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمت مع من أنا يا رسول الله قال أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما لم تعق والديك إذا عقيت والديك لو بنيت بناء الإيمان بالشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج ولكن للأسف جيت وانت عندك خلق سيء اللي هو عقوق الوالدين كانت النتيجة كل ده انهار وكل ده وقع ولا يبقى لك هذا البناء من الإيمان حافظوا على إيمانكم بأخلاقكم الطيبة وكونوا على يقين إن كل خلق طيب في الشارع مع الناس في البيت مع أولادي مع اللي أعرفه مع اللي ما أعرفوش كل خلق حسن بيجيب معاه إيمان وكل خلق سيء هو طارد للإيمان من القلب اللهم كما حسنت خلقنا حسن خلقنا اللهم كما حسنت خلقنا حسن خلقنا واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لإحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت جزاكم الله خيرا هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم